احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله يا من بلغت الرساله واديت الامانه ونصحت الامه وكشفت الغمه وجاهدت في الله حق اليقين او حق جهاده حتى اتاك اليقين صل اللهم عليك وعلى الك واصحابك وازواجك واتباعك ومن اهتدى بهديك الى يوم الدين ورضي الله عن صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نصروا دين الله وباعوا دنياهم ليربحوا دينهم وليربحوا اخرتهم وليربحوا جنات عرضها كعرض السماوات والارض اعدت للمتقين ورضي الله عن السلف الصالح جيل التابعين وتابع التابعين الذين حملوا العلم من الصحابه الفضلاء الذين بدورهم حملوا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان لا ينطق عن الهوى ورضي الله عن كل من يسلك مسلك الكتاب والسنه ونسأل الله عز وجل الهداية لكل صاحب بدعة وأن يبعد الله عنا البدع وأن يبعدنا وإياكم عن الفتن ما ظهر منها وما بطن ونسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين وأن يفك الله كرب المكروبين وأن يأخذ الله بيد الممتحنين وأن يفك الله أسر المأسورين وأن يقي الله بلدنا وكل بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يولي الله برحمته أمورنا خيارنا وأن لا يولي أمورنا شرارنا وأن يصلح بفضله ورحمته أحوالنا وأن يقوي لنا عقيدتنا وأن يثبت لنا يقيننا اللهم تب على كل ضال واهد كل عاصي واشف كل مريض وارحم كل ميت واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات ولنا معهم جميعا يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على الصادق الامين صلى الله عليه وسلم اما بعد هذا بمشيئه الله عز وجل هو الدرس الثامن في دروس شرح احاديث صحيح البخاري فيما ورد في كتاب فتح الباري لابن حجر العسقلاني رضي الله عنهم جميعا وحسننا الله واياهم في زمره الصالحين المؤمنين المتقين وتأتي أهمية شرح أحاديث صحيح البخاري في أن السنة مكانها في الإسلام عظيم فهي نصف التشريع تقريبا لأن المسلم يأخذ التشريع من الكتاب ومن السنة ومن إجماع الصحابة ثم من قياس أهل العلم واجتهاداتهم ثم المصالح المرسلة والاستحسان إلى آخر درجات الاستنباط التي نستنبط منها الأحكام ولذلك حذرنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال لا يأتين أحدكم حديثي وهو متكئ على أريكته يقول حسبنا ما وجدنا في كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا حللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه انما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حرمه الله يعني كل ما جاء على لسان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عبارة عن تبليغ من الله عز وجل والعلماء ربنا فتح عليهم علماء الحديث وحطوا قوانين لصحة الحديث ولعدم صحته لا يستطيع أن يخترقها مخترق فلما يجي عالم دارس يشرح لنا أحاديث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يطلع ولد او واحد او واحده لم ياخذ نصيبا من العلم يقول الحديث ده مشكوك فيه او غيره يرد عليه بان هناك علم للحديث وهناك مقاييس يستطيع بها علماء الحديث ان يميزوا بين الحديث الصحيح او غير الصحيح ولذلك يجب علينا اذا حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن ربه ليه؟ لأن في أمور الدين لا ينطق الرسول من ذات نفسه. ساعة ما بيتكلم في أمور التشريع يبقى ما يريدش كلام من عنده. إنما هو وحي يوحى وحي. أي كلمة يقولها تخص الدين يبقى وحي. ما فيهاش إيه؟ اجتهاد من رسول الله لكن في امور الدنيا لتثبت بشريته وتلك مناط العظمة فيه صلى الله عليه وسلم فقد يصيب وقد يخطئ يعني انا بتكلم في امور الدنيا ممكن ايه ممكن يخطئ لانه بشر كما تعلمون القصة مر على قوم يؤبرون نخلهم يؤبرون النخل يعني بايه بيلقحوا النخل قالوا طالع مكاني ما انت عارفين القصة دي تعملوا ايه ماذا تفقهون يؤبر النخل يا رسول الله يعني طريقة شرحوا له الطريقة لا انا بقى اقول لكم على طريقة احسن قال لهم على طريقة عملوا بيها النخل السنة دي ما طرحش عد عليهم كيف حال نخلكم الصحابة ابتسموا طبعا يقولوا له يعني الشورى بتاعتك او العلم الزراعي بتاعك ما فتبسم وقال هذه امور دنياكم انتم اعلم بها مني سلوني ما شئتم في امور دينكم اجبكم بما بلغني الله تتواضع من رسول الله ها يعني امور الدنيا انت بقى تلبسوا ازاي تاكلوا ازاي امور بقى انتوا حرام فيها تعيش ازاي المسألة بقى يعني ايه طالما انكم لا تحلون حراما ولا تحرمون حلالا فالامور ايه على الرحب والسعة ما لم يأت نص يحرم الامور على الحل ما لم يأت نص يحرم لان تعلمت انا من التاريخ ان النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للشعوب المتحضرة استاذ عظيم وبالنسبة للشعوب الفقيرة المغلوبة على امرها اب رحيم تعلمت هذا من التاريخ تبص تلاقي سيدنا الحبيب بالنسبة للشعوب المتحضرة قوي ها وماشي على طريق الاسلام ده استاذ لان ايه ليس فوق استاذيته السبب هو استاذ الاساتذه ومعلم العلماء اه لان مما علمه ربك وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما اه لكن هو ربنا علمه اشياء لم يعلمها غيره قال ايه قال اذا اراد الله بقوم قحطا لما ربنا يحب البلد يبقى فيها والعياذ بالله زي ما انت شايف كده ها اه يقول او ينادي مناد من قبل العلي الاعلى عز وجل ينادي مناد يا امعاء اتسعي ويا بركه ارتفعي ويا عين لا تشبعي خبر ده قاعد وسطينا بقى وبيتكلم ولا ايه؟ ها؟ لما ربنا يريد قوم قحط ها؟ سامع عينك كده يعني تلمح ها؟ أو ترى يقول يا أمعاء اتسع لأن هو لما كان صغير سن وعنده تسع سنوات وكان في بيت أبي طالب عمه كان أولاد أبي طالب كبار يقعدوا ياكلوا ما يشبعوش يقعد سيدنا الحبيب معاهم يتبعه فلما كان يحط الاكل وسيدنا الحبيب مش موجود ابو طالب ما يخليش حد يقدم يقول حتى ياتي يا محمد حتى بالبركه تقف وجلس معه اعرابي لم يدخل الاسلام بعد الاعرابي الرسول قدامه صحفه تاكل طبق يعني انجر اي حاجه صينيه زي ما تحب تقول فالصحابه ثلاثه اربعه قاعدين مع الحبيب بياكلوا الاعرابي ما شاء الله لعبه في الثانيه في الثالثه شطب الايه؟ شطب اللي في المعون فالرسول ابتسم الاعرابي فكر انه يبتسم له فقال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله شوف حتى لا اله الا الله ثاني يوم صلى مع الحبيب الظهر فالرسول عايز يعلم الصحابه الفرق بين الكفر والايمان. قال تعالى يا اعراف انت معزوم عندي النهارده برضه. امبارح كنت كافر النهارده بفضل الله انت ايه؟ مسلم. فانا ايه؟ فانا عازمك النهارده. خلاص؟ فاكل الرجل لقمة او لقمتين فقال الحمد لله رب العالمين. اسمع عليه بقى. المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء يعني لما كان كافر يأكل بيشبع لما بقى مؤمن وسمى الله فلما سميت ربنا الشياطين تمشي من عصر ايه؟ من عصابة يلا بقى يعني نفرض جدلا جدلا يعني حتى باب الحلم او الحلم ها الحلم بقى الحلم لا الحلم ده حاجه ثانيه فهو من باب الاحلام يعني ها انا الله رزق بنص كيلو لحمه ده انت مش تستثبت لغات ده انت تقرا ربع على بعض ولا تجيب الشيخ مصري ها خلي بالك بس ما ياكلوش منك المهم خلي بالك انت فانت سبحان الله وانت لما يقدم لك اكل اول حاجه تعملها تسمي الله ليه؟ ما احنا عايشين في السنه كل الكلام ده ايه؟ في السنه يعني ان شاء الله لما نيجي موضوع الاكل فيه 22 نوع من آداب الأكل تعلمناها من رسول الله. ياه. 22 نوع. الله. ليه؟ لو بتوع الفنادق يعني يحط الشوكة على الشمال والسكين على اليمين و- والواد يحط عينه في الب- قطرة المية يحط ظهره يده مغلولة خلف ظهره حاجات غريبة أوي. المهم المهم أنا طفل صغير 10 سنين أم سليم جابته يا رسول الله نعم يا ام سليم خد بقى انا فهو يشتغل عند يخدمك عرفت انا مين يفوق ها مين يفوق ده انت احيانا تشوف واحد عالم حبيبك شد والله يا بص امبارح شايف والله في وشه في وشه كده ها؟ فقال بقى ده وشه في وش الحبيب المصطفى ها فانا طفل فربنا تعالى انا في كل واللي عنده خدام او شغال او شغاله لازم ياكل معاه في نفس الصابه والا بلاش انا في قاعد ياكل ايه تاخد من قدامه ومن على اليمين ومن اخر الطبق ومن على الشمال قاعد ايه يناقش يتجول في المنطقه خلي بالك كما يتجول فلان وفلان ها ف شوف شوف التعليم بتاع الحبيب تضربه على ايده اوه جدك مش عارف لا الكلام ده مش عند الحبيب ابدا كان ارق معلم في التاريخ يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك ولاقي انس بياكل بالخمس صوابع زي ما حضرتك بتاكل كده لان ما كنتش بتاكل بالعشرة هو بياكل بخمسه قال لا كل بثلاثه بس المؤمن ياكل باصابع ثلاثه والمنافق ياكل باربعه والكافر ياكل بخمسه وياكل بثلاثه بس وبعدين قال ما تجهزش اللقمه التاليه الا بعد ما بتجهز على اللقمه السابقه مش آه، يدك كالرسول الامين تواجيك بالمدد بلا انقطاع موتور بتاع آه، فرن حديد اطوال اللافح لا خيط عشان ايه؟ تبقى كويس ياكل لقمه تمضخها كويس بعدين بعد ما تبلعها تسيب تاخد اللقمه الثانيه يجوز لك انك تنقي من الطبق في حاله واحده بس لما تكون هناك فاكهه تنقي ماشي لكن طبعا فيه يعني ها كل بتشوف سم الله لما سم الله الشياطين تقول يلا بقى ملكوش اكل واحد قاعد ما سماش الله يبقى الحل ايه؟ والعياذ بالله تاخد طب انا اخر الاكل اكتشفت اني ما سميتش قلت بسم الله اوله واخره يبقى الشيطان يرجع لك الاكل يبقى بس انا بشوف في ضروره شغل ها الرسول قال كده بعرف انا اصدق كلام رسول الله حتى وان لم ارى الرسول يرى ما لا نرى ويسمع ما لا نسمع بما أراه ربه وبما أسمعه ربه فصلوا عليه عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام يعني هو للأمم المتحضرة أستاذ عظيم وللأمم الفقيرة المغلوبة على أمرها أبو رحيم آه يكشف من حجة الغضبان ويوسع ال ال ال ال ال الهوة أو أو الطريق أمامه ضيق الصدر وكان دايما كده كالبلسم الشافي صلى الله عليه وسلم وسيدنا جابر بن عبد الله قعد مرة في ليلة حمراء واحنا محرومين اهل المدينة من الليلة الحمراء دي حتى في الريف دلوقتي اتحرم كان زمان نبص تلاقي سمك حاجة اسمها سمك كده حاجة لبنة كده شكلها جميل طافية ما ترى فيها من خطور ابدا كان دلوقتي تشوفها منين المهم اللي وقفت فوق فوق بس لازم انت تشوف من التلوث برضه ولا تكون عينيك متمسكه زي حالات المهم يعني تتحدى الاحوال مش هتشوف كان في زمان قمر يطلع على الناس ينور فسيدنا جابر قاعد قصاد الحبيب المصطفى يبص على وجه الحبيب ويبص على البدر في السماء فالرسول ابتسم ما لك يا جابر قال والله انك اجمل من القمر يا رسول الله اعلان المقارنه مين احلى ليه سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حتى ان سبحان الله سيدنا نعيمان بن بشير الله يرضى عليه كان جميل الخلقه زي ما قلنا فكان بيتمحك في سيدنا الحبيب كل ما يخطب واحده تبص عليه تبقى شكله مش ولا بد هي حرة الشرع اداها الايه؟ الجزئية دي لا أن ولا لا أن تقبل فراح للرسول كده يا رسول الله نعم يا نعيمة قال له أتز- أتزوج من الحور العين في الجنة يعني ما فيش يعني قفلت يعني في الدنيا ولا إيه؟ ما فيش يعني أمل؟ فالرسول يعمل له إيه؟ ها؟ قال له تتزوجوا إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة برضه يعني عشان إيه يطمنه ومسح على وجهه بيده ها؟ قال فكان الصحابة يحبون النظر إلى نعيمان من ملاحة وجهه بعد مسحة الرسول. الله كذا ما أحلاها من كف وما أشرفها من كف وما أنظفها من كف وما ألينها من كف وما أعطرها من كف وما أرحمها من كف كف رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم احشرنا في زمرته واحشرنا تحت لوائه واوردنا حوضه واسقنا من كفه الشريف شربة لا نظمأ بعدها أبدا واسكننا معه في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. النهارده معانا حديث حلو قوي وكان لازم المقدمه دي قبل الدخول على حلاوه الحديث لان الحديث اصلا في باب حلاوه الايمان شوف ال- شوف الباب البخاري سماها ايه؟ حلاوه الايمان لان الايمان له ايه؟ له حلاوه والمعصيه يا حضرات لها مراره ومن ذاق عرفه يا سلام اللي يذوق ركعتين في جوف الليل ما يسهمش واللي يذوق تدبر القرآن يا سلام ها واللي يذوق حلاوة مجالس العلم ما يتعوضش. ها ولذلك هقول لك مثلا الناس اللي بعيدين والعياذ بالله عن رحمة الله يبصوا عليك انت يا غلبان رايح الجامع وجاي من الجامع ورايح درس العلم وجاي من درس وقاعد بتذوق في الجامع في الحر والست يعني لابسه اللقاب ولابسه الخمار والح- والعرق يتساقط منها والمسألة ايه؟ المسألة بالنسبة لها مش سهلة. خلي بالك. أهل الدنيا بيغطوا عليكم وبيسخروا. هضرب لك مثل عشان تستريح. لو في شوية عيال بيلعبوا. عيال عندهم سبع ثمان سنين. بيلعبوا كورة. الكورة مستحبة عند الأطفال ولا غير مستحبة؟ مستحبة. رحت انت ناديت على ولد منهم تقول لك ايه؟ تعالى اشغلك شغلانه. تشيل كابتين الرمله دول في الكيس ده او بالجردل ده تعديهم شارع التحرير توديهم جبل النحل. الولد مطيع. يروح ايه؟ ماشي وراك واخد الجردل يعدي الشرطين الاسمنت او ال- الرمله ويعدي بيهم الناحيه الثانيه ويتعب تستنى العربيات تعدي مشقه ويعرق بس فرحان ومبسوط لانك مبسوط بيه لانه عارف قدرك وقيمتك العيال اللي بيلعبوا بقى باصين على الواد ده انه ايه؟ اقبل صح ولا لا؟ كان اللي قاعد ها وراح يشتغل طب يقول لك طب ليه؟ او بالضبط شويه الصبيان دول هم اهل الدنيا والولد اللي بيشيل الاسماء الرمله وفرحان ده هو انت اللي سلكت طريق الرحمن وارقيت الله عز وجل. هو هو طريق نفس البصه. خلاص؟ ايه اللي يخليه يروح للشيخ عمر ولا الشيخ فلان ولا- ويقعد في الزحمه ويتزاحم ويزق و- ويسمع الحلال والحرام ويقعد الراجل يعقده بالحسه الجو ده كله. طب اقعد معانا ويلا واطلع عين الله. ها؟ لانه عيل لسه ايه؟ ما بلغش حتى وان كان قد بلغ السبعين او الثمانين ولم يبلغ الايمان بعد. لأن الإيمان له بلوغ وله سن مراهقة وله آه، سن الرجولة قد يكون رجلا وهو في السابعة من عمره وقد لا يكون رجلا وهو في الأربعين والخمسين من عمره فالرجل رجل في إيمانه ولا رجل لا رجل في عدم الإيمان فالرجولة في الإسلام بالإيمان وعدم الإيمان ليس القوي بالطمع أبدا القوي قوي الإيمان ليس الغنى عن كثرة العرب إنما الغنى غنى النفس هذه مسائل يجب أن توضع في ال- في الأذهان فالإيمان له حلاوة الإيمان له حلاوة ذاق صحابة الحبيب حتى قال أنس بن النضر يا معاذ بن جبل قال له نعم قال له والله إني لأشم رائحة الجنة خلف أحد وهو في المعركة ها قال له أنا شامم ريحة الجنة ورا الجبل واحد ربنا سممه رائحة الجنة في الدنيا يدخل يموت ولا يستنى يرجع للدنيا تاني يرجع فين ده المؤمن حاول تدخل في قبره الملكين ربنا يخفف عنا وعنكم حساب القبر ويثبتنا عند السؤال يا رب الملكين يسألوه سؤال أتريد أن تعود إلى دار الدنيا؟ هم بيعيطوا عليك وبيندبوا بالقوم واللي اللي بيعمل تحب ترجع أو طلب أهو ينفذهولك أتحب أو أتريد أن ت- ده المؤمن بس اللي بيشيل السؤال ده يعني الكافر لو اتسأل يقول لك آه ده تع- رجعونا دلوقتي الناس ودخلنا الجوامع ورحنا عند الناس ال- الملاحيس في مصنعكم بتوع الجوامع دول كنا معاهم. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون انت كلام رب العالمين طب ما توحدوه لا اله الا الله فالمؤمن بس اللي يشيل السؤال ده أتحب أو أتريد أن تعود إلى دار الدنيا مرة أخرى؟ يقول إيه؟ أتريدان أن تعيدان إلى دار الأحزان والهموم؟ قدماني إلى ربي قدماني. ليه؟ لأنه مش عايز يرجع. ها؟ لأن قال لك أن المؤمن ينام في قبره كالعروس لا يوقظها إلا أحب أهلها. يعني إيه؟ يعني الميت على الايمان ربنا يمد لكم على الايمان يا رب ويعيننا على الايمان ويجنبنا ويقول بك ما ظهر منها وبطن العروسه الصبح مين يصحيها؟ العريس او اهلها جايين يباركونها شكلهم حلو ولا شكلهم مكسر؟ شكلهم حلو والعريس يومها شكله ايه؟ مبسوط كويس لسه كويس لسه احنا في البدايه اهو لسه كويس اهو مش عارف يضحك ولا إيه؟ في احدى المحاضرات في اخواننا في الحج قلت جملة انا قلتها كده يعني اعت- اعتبارية يعني جولية جملة اعتراضية لزقت يا اخويا في كل اللي معانا وانا احيانا بقول كده المهم هقولها لك برضه بقول يعني الراجل خلي بالك من الست بتاعتك لان الست عندها وعائين او اناءين او جرابين ها يا تموم اي حاجه خرجين كيسين ها كيسين اتنين كيس خلي بالك كده. كيسان كيس مخروم وكيس مش مخروم الكيس المخروم الكيسين دول يخص ال- ال memory الذاكره ها الكيس المخروم ده تحط فيه اعمالك الطيبه وكلامك الحلو والكيس اللي مش مخروم ده تحط فيها دقاتك اللي مش ولا بد خلي بالك بس الا من رحم ربك اه يعني ما خلي بالك من دي لا ده في ستات ما شاء الله لا قوه الا بالله وبالذات بتوع اسد بن الفرات الكيس الاولاني ده تيجي تدور على رصيدك يا عيني زي بالظبط ايه اللي, اللي, اللي, اللي ما عندوش حاجه في البنك يروح يقول له لو سمحت انا عايز اعرف رصيدك رصيدك صفر طيب ازاي؟ لا. الرصيد الثاني بقى افتكر لك بقى فاكر ساعتين خطبتني من 24 سنه يا خبر ابيض انت فاكره ده الراجل عيل مش فاكر امبارح فطر بايه من الهموم اللي عنده لكن هي فاكره خلي بالك مش معنى كده ان يعني انت الراجل تحسن معاملتها وان شاء الله احنا زي ما قعدنا في الجمعه الجايه ان شاء الله هندي جمعتين ان شاء الله جمعه لحق الزوج على زوجته او الجمعه الثانيه ان شاء الله حق الزوجه على زوجها ان شاء الله عشان يبقى ايه انا كده اديت لكم الامانه سيدكم كلنا يريدون يعني ان شاء الله كل واحد يتصرف ايه بما يملي عليه ايه دينه وقلبه اللهم اجعلنا من اصحاب الحقوق والقائمين بحقك وبحق العباد يا رب العالمين فللايمان حلاوه تراها عين البصيرة ولا تتلمحها عين البصر يعني لما ابو بكر طلع كل ماله كان بيرى بعين البصيرة ولا بعين البصر لان لو رأى بعين البصر هو ساب ايه لاولاده في البيت ها بالبصر ما سابش حاجة لكن بالبصيرة ماذا قال لرسول الله ماذا تركت لهم يا ابا بكر ها تركت لهم ايه الله ورسوله ويا نعم ما ترك ويا نعمة ما ترك ما- أهل العلم علمونا قالوا لنا إيه؟ إذا رأيت نفسك تحبه قال والله يعني عز وجل إذا رأيت نفسك تحبه فيبتليك فاعلم أنه بدأ يصافيك آه. ما دام انت دايما انك بتحبه ماشي في طريقه ما تعملش غلط ودايما المصاص ده على دماغك تروح اعرف انه بدأ يصافيك بقى لأن معنى المصافحة عند الله ها ولنبلونكم لازم ايه؟ لازم الابتلاء إذا رأيت نفسك تحبه ثم يبتليك فاعلم انه قد بدا يصافيك خلاص دخلت الايه دخل الود بينك وبينه ها ان عبادي اصيبهم بالمصائب حتى اطهرهم من المعايب احمي عنهم الدنيا كما يحمي اهل المريض مريضهم الطعام والشراب ابنك عنده 40 درجه حراره الدكتور يقول لك لا لحمه ولا فراخ ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ميه ساقعه ولا مش عارف ايه الولد يظن بعقله الصغير ان اباه يضربه ولكن ابوه بينفذ ايه؟ التعليم لان مخه اكبر من الولد فبيؤذي الولد او بينعم على الولد في صوره اذيه فالولد لما يصحى ويكبر يقول يا سلام ابويا كان ايه رحيم لما كان مانع عني الاكل وقد ايه كان شفيق بيا لما كان مانع عن الشرب وقد ايه كان حنين عليا لما كان مانعني من اللعب في الشارع عشان ايام المذاكره وايام الامتحانات بعد ما يكبر يفهم فانت اذا كنت ناضج الايمان كل ما المفروض تنزل على دماغك اعلم انك قريب الى الله عز وجل واذا عدت عليك 40 يوم بدون مصيبه ولا ابتلاء ولا اختبار ولا نكد ها راجع حساباتك مع الله وتوحدوه لا اله الا الله حلاوه الايمان عن انس رضي الله عنه شوف سبحان الله مصادفه يعني ايه ان احنا اتكلمنا في الاول عن مين؟ عن انس الحديث النهارده عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان شباب اسمه حلاوة الإيه؟ حلاوة الإيمان اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان يا رب أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار صدقت يا سيدي يا رسول الله فصلوا عليه كلام عظيم قوي ويقول أهل العلم علماء الحديث يعني ده من أعظم الأحاديث الموصلة إلى الله لأن تحت عنوان يحبهم ويحبونه سوف نتحدث المحبة أعلى درجة يعبد فيها الله عز وجل ومن أحبه خاف منه ومن خاف منه أحبه الله يبقى الأول إيه؟ أحب الله ما دام حبيت الله إيه؟ الثمرة بتاعت الحب هي الخوف ثمرة الخوف أن ربنا يحبني فمن أحبه خاف منه ومن خاف منه أحبه الله يبقى هي إيه؟ حلقة إيه؟ ثلاثية تحبه الأول إذا حبيته تثمر شجرة المحبة ثمرات الخوف اذا خفت منه الخوف ينتج لك محبة الله لك طب ايه العوائق اللي تعوقني عن محبة الله وايه الروافد اللي تغذي القلب بمحبة الله ده موضوع تفسير الحديث النهارده ان شاء الله اول حاجة نتكلم عن العوائق ربنا يرفع عنا وعنكم ومن امامنا ومن امامكم وعن المسلمين العوائق التي توصل اليه وضحنا لكم من قبل ان المؤمن وهو يسير الى الله والى الجنه الجنه حفت بمكاره طلب شهوات بمكاره والنار محفوظ ايه بالشهوات طيب ليه الجنه محفوظه بمكاره وليه النار محفوظه بشهوات الجنة محفوفة بمكاره عشان اللي يدخلها يكون انتصر على أمور خمسة انتصر على نفسه وعلى هواه وعلى الدنيا وعلى الشيطان سواء شيطان الإنس أو شيطان الجن خلي بالك وعلى على النفس وعلى الهوى وعلى الشيطان وعلى الدنيا وعلى المال والأهل والولد ودول اعدى الاعداء اعدى لك وعليك من اسرائيل ومن امريكا لان عدوك الثاني ظاهر واضح عدوك اللي جواك مش واضح نفسك بتزين لك الامر تقف تصلي في المسجد الشيطان يخش لك ازاي يقول لك اه انت بتطول في الصلاه عشان فلان وفلان يقول ده خاشع بقول لك ايه خف شويه عشان ايه ما اقولوش عنك فكره كويسه تتقرا منك وحش وعايزك تعمل ايه تكروت الطرف تحت عنوان ايه قال انه خاف عليك من الرياء قل له اخرس يا لعين اخلع يا لعين لا تفسد علي عبادتي لله رب العالمين انا اصلي لله لا اصلي للناس خلاص يبقى انت قفلت عليه ده بالايه ده بالدخول فيك في الصلاه في امر الزكاه اه طب صلى 20 عشان يقولوا بقى تكامل عشان ي- لا ما تخليش تصلي كلك من الزاويه دي يبقى اذا النفس والشيطان كما قال ابو بكر صديق الامه اني بليت باربع ما سلكوا الا لجلب مشقتي وعنائي ابليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم اعدائي ده ابو بكر يقول ابليس والدنيا ونفسه والهوى اعداء اروح فين منهم؟ امال احنا نقول ايه؟ اذا كان ابو بكر اعداء اربعه يبقى احنا اعدائنا كم ان شاء الله؟ ها؟ ها؟ فالمساله يعني مش سهله ابو بكر نفسه الله يرضى عليه سيدنا عمر رضي الله عليه اللي اللي سعيد بن الخطاب سعيد بن زيد ها؟ لما مت- مستخبي خباب بن الاراب في بيته لما كنا صوت عمر السيدة فاطمة بنت الخطاب طلعت في إيمانه يمكن يسلم وأول ما خطب من؟ قال عمر يا خبر أبيض خباب بن الأرض خبوني أنا أروح فين مع ده؟ فس- فاطمة بنت الخطاب عندها إشراقات قالت ربما يسلموا يا خباب قال لها أتصنعين يا ابن بنت أنتما جدتها يعني ها؟ انت طمعان قال يسلم عمر والله لو اسلم حمار الخطاب ما اسلم عمر يبقى يبقى عنده امل ولا ما عندوش؟ ها؟ من اللي شايفه من اللي شايفه يعني سيدنا عمر كان بيأذي المسلمين قد ايه قبل الاسلام؟ شوف نصر المسلمين قد ايه بعد الاسلام؟ ها؟ قال لا ده لو اسلم حمار الخطاب يمكن عمر يسلم من الخطاب شوف بقى اول ما قلت بسم الله الرحمن الرحيم بعد ما تطهر الحدث في رعدة قلبه ايه؟ ارتجف قال ما انزلنا على انا خبر ابيض دلوني على مكان محمد خلاص بدأت الحكايه ايه؟ ذاق حلاوة الإيمان صح أو حلاوة- جينا برضه حلاوة الإيمان بدأ الإيمان إيه؟ لأن الإيمان ده عامل زي إيه؟ القلب في البيت لو البيت ده ظلمة ومهجور تذكروا إيه؟ الخفافيش والبوم صح ولا لا؟ والفيران والحيات لو نور نور البوم يعيش في النور الخفافيش تعيش في النور القلب كده بالظبط لما يبقى في معاصي تسكنه الشياطين لما نور الايمان ينور الشياطين تنطلق وتسكن فيه الملائكه وتوحيد الله اه ينطرد على طول الشر ويدخل مكانه الايه؟ الخير ها ولذلك ايه المؤمنين كده عندهم يعني ثقه بال- بالله في الله عز وجل لان سبحان الله عندهم الايمان جوه من يفتح من يفتح الباب لعمر؟ ده الرسول اللي بيقول والعلماء على رايين علماء السيره ان سيدنا عمر رقم 26 في قائمه دخول الاسلام والجمهور على انه نمره 40 يعني الناس بيقولوا في 25 واحد سبقوا عمر وفي جماعه بيقول لك 39 واحد سبقوا عمر وعلى خلاف هذا او ذاك سيدنا عمر دخل في الاسلام وعنده كم سنه؟ 26 سنه شاب معتز بشبابه معتز بعيلة عدي قبيلة عدي بتاعته كان إذا سار كأنما أشرف على الناس من فوق دابة يعني لما يمشي مع الناس إذا كان رفع عليهم وهو راكب خلي بالك يبقى ده إيه؟ ما شاء الله يعني شوف، كان لما يمشي على الأرض واحد راكب حصان أو بخ ها راس عمر براس اللي راكب فكان له هيبة وسبحان الله اول ما خبط واحد من الصحابه بص لا عمر انا اطلع عمر انا مين يقف- مين يقف قدام الاسد مين مين ياكل مع الاسد حد يا حمزه نعم يا رسول الله لسه حمزه كان ايه كان اسلم الصبح يا أخي الرسول لما الاسلام رأي- ربنا يحب يعزه الله ان المستقبل للاسلام ان شاء الله ارغم كل ما ترى فانا لا ارى الا بعين التفاؤل اه اه يعني سبحان الله انا ارى بعين ترى باذن الله ان سنه 2000 ان شاء الله مش هتيجي نكون من اهل الدنيا او ما كناش النصر سوف يكون للاسلام في بقاع الارض كلها ان شاء الله رب العالمين بما نستقيه من التاريخ نعود رجما بالغيب شوف طالما الباطل يشتد قوي اعلم ان جولة الحق قادمة ها، ها. ان للباطل جولة وان للحق جولة وان جولة الحق هي المنتصرة بل نقذفه بالحق على الباطل فيجره فاذا هو زاهق فسيدنا عمر الله يرضى عليه الح- الحمزة امر ان يفتح له شوف بقى الحمزة يكتب ازاي برضه ما برضه قصص لما حلاوة اليمين تخش الحمزة راجع من الصيد فكان اول ما يرجع يطوف حوالين البيت سبعا انت ما فهمش حمزة بن عبد المطلب خيرة شباب مكة وعم الرسول واخوه في الرضاعة يعني شوف خلي بالك هو رضع مع ايه؟ مع سيدنا الحبيب اخوات في الرضاعة ويبقى عمه فالحمزة راح يطوف واحدة قابلته أما علمت ما جرى لابن أخيك من أبي من أبي الحكم؟ ما عرفت أبو جهل عمل إيه؟ لمحمد واحدة بتقول لمين؟ لحمزة ماذا صنع؟ قال لقد كتمه وضربه أمام معشر من قريش أوقد فعل؟ قالت نعم فيمنم وجهه شطر بيت أبي الحكم عمرو بن هشام اللي هو أبو جهل خرق الباب فتح الحمزة قال له نعم راح رافع السيف ومسكير على دماغه فتح له راسه ردها علي ان استطعت ها، كنت راجل رد الانسان برضه يعيش بالقوه هو لسه ما اتم فسكت ابو جهل قال الحمزه اتضربه وانا على دينه الكلمه طلعت منه كده عفوا لكن انطقه الذي ينطق الاخرس اراد الله به خيرا رجع الى البيت في حاله هجوم قال ماذا قلت؟ انا بقول ايه؟ أضرب- أتضربه وأنا على دينه؟ فإذا بسؤال مكان الإجابة حمزة بيجاوب على السؤال بإيه؟ بسؤال تاني وما الذي يمنعني من الدخول في دين محمد؟ طب أنت مش داخل في دين محمد ليه؟ بما يأمر يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء وينهى عن المنكر وينهى عن البغي ويأمر بصلة الرحم وينهى بأن يعطف الكبير على الصغير وأن يا الله الله الله الله طب دي فضائل الأخلاق طب ينهى عن إيه؟ عن كذا وكذا وكذا حاجات عظيمة جدا ها؟ وراح داخل على إيه؟ على سيدنا الحبيب أشهد أن لا إله إلا هو وأنك رسول الله ده الصبح بعد الظهر عمر بن الخطاب لما ربنا يحب ينصر الإسلام رجل بألف ورجل بآلاف ورجل بأمة وألف رجل مش راجل صح ولا ايه؟ غثاء كغثاء الشمس راح حمزه فتح راح دخل عمر الصحابه كام طبعا امر طبيعي فاذا بالرسول يجذبه من هنا من حافه الجلباب بتاعه جذبه وقع عمر على الارض آه. اما انا لك ان تسكن يا ابن الخطاب والا ان ينزل الله بك من النكال ما انزل بالوليد بن المغيره قال له قد آن يا رسول الله خلاص أول مرة تطلع منه كلمة إيه؟ رب... آه آن خلاص قد آن يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله تفرس وجوه القوم ال 26 أو ال 39 وبعدين لقي الرسول بيتكلم بصوت خفيف لسه الإسلام في مرحلة السرية قال يا رسول الله نعم يا عمر قال ألست على الحق خلي بالك بقى نشوف حالة الإيمان ها ففرقت لسه من نص ساعة طالع من بيته يقول دلوني على محمد كي أقتله تفرق بين الأب وابنه والزوجة وزوجها والأخ وأخوه والأب و- الله الله. بعد نص ساعة دول هو احنا مش على الحق قال له أيوه قال وهم على الباطل قال له أيوه هو على الباطل قال فلما نرضى الدنية في ديننا ليه نعبد الله سرا لنخرج في صفين أنا في صف والحمزة في صف وأنت بيننا ونكبر وتسمع مكة كلها تكبيرها الله أكبر ما انت الفاروق يا عمر فرقت بين مرحله ومرحله ان الله ايه يعني لا يؤيد هذا الدين برجال من امثال هؤلاء سبحان الله كثير يسير التاريخ سيرته ويدخل كده المؤمنون واحدا تلو الاخر بس كل واحد ايمانه ايه ها؟ تعالى من يشبه قريش بالقران ها عبد الله بن مسعود شوف عمر الطويل قد ايه عبد الله بن مسعود ثلثي ذراع 50 صمت بس في ال... بس في ميزان الرجال قد ايه؟ القضيه لا تطول ولا تصرف لكن القضيه قضيه قلوب عباره الحب بيشتغل عاد عند مين؟ عند أمية بن خلف شوية وعند أبو جهل شوية من يطيع قائده قال له أنا يا رسول الله قال له أنا مسؤول طب خلي واحد له عزوة تمنعه أنا يا رسول الله قاعد عند الكعبة الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البنك اضربه فيه ويكمل اضربه فيه ويكمل اضربه فيه سبحان الله ثاني يوم ثاني يطيع قائده قال أنا برضه يا ابني بس يا بنت تحمله قد إيه؟ إذا أنت بتعرف أرفع حتة ملف صغير يحول لك لا ملف كبير يجي تعمل لك حفله ارتيل ها انت على الحق ولا لا؟ ولا شايف نفسك على باطل؟ لو كنت على نفسك على باطل ارجع كلامك على حق فلا تخف الا من الله عز بن عبد السلام الله يرضى عليه دخل كده على الصالح ايوب حاكم مصر بدل الايوبي ده قال له ايها الرجل ما يعني انت شارس ولا بتاع يا ايها الرجل انت بني ادم ماذا تقول لله يوم القيامه وقد دوعت ملك مصر وقد انكسرت الحالات تملاها القبور والقينات والمعاجم في شوارع مصر ماذا تقول لله يوم العرض الاكبر؟ تنكس الصالح ايوب راسه الكلام صالح صادق الكلام بس يا باشا ده انت لولا انت كنا رحنا في 60 سلامه لا مفيش كلام مفيش كلام التلاميذ خافوا على على العلم نفسه قالوا يا امام انا خفت منه خايف اكلمه أراد الشيطان أن يخيفني ولكني لما استحضرت عظمة ربي في قلبي رأيته أمامي كالقطب الصغير. ابن تيمية حاكم بتاع الشام بيقول له إيه؟ محمد بن إسماعيل قبل ابن تيمية قال نعم قال له لقد آتيت شاه إيران زعلت الغالب بتاع إيران حاكم بتاع الفرس سابقا ده أنت مزعلهم بلد هجموا على المنابر اذهب إليه واستعطفه تكتب يعني يرد بتنازل ايه؟ لو انا لا اقبل ان يقبل هو يدي فكيف اذهب انا اليه؟ يا سلام الذي كان يجيب منين الرصيد ده؟ من حلاوه الايمان؟ واللي بيخلي الناس جبانه؟ السكت ده يا ابني اهو حلاوه الايمان انك تمتلئ القلب ده اسعى بكلامي عشان اطمنك ها؟ انا عايز اطمنك تخاف ليه؟ ابن تيميه ليه بقى؟ ماذا يصنع اعدائي بي انا جنتي وبستاني في صدري ان حبسوني فحبسي مع الله خلوه وان نفوني من بلدي فنفي من بلدي سياحه وان قتلوني فان قتلي لله شهاده فماذا يصنع اعدائي بي امام ولا مش امام امام امام مصر امام ايه امام دي امام القاهره امام امام امام قوي امام في اصول الايمان حلاوه الايمان ها ففي عوائق تمنعك من الوصول الى الله والعياذ بالله اول عائق الناس تحب تنتقم لنفسك انت مراتك زعلتك تقول ازاي؟ ازاي تحرجني قدام العيال؟ طب انا بقى هستنى لها فرصه وهعمل وسائل من الحلال ليس القوي بالصرعه ده انت مغمور يا مؤمن من شعب الايمان اناقه الاذى عن الطريق يعني انت ماشي تقول الاذى عن الطريق طب لو رجعت لقيت بيتك فيه هرجله من باب اولى تروح الأمع على الطريق العام وما ترتبش مع مراتك البيت الراجل الشرقي للأسف يتأسف من مثل هذه الأعمال لأن حلاوة الإيمان مش جوه قلبه فيقوم من على الطعام فيأتي له إيه عايز تقول له نخدمك نحن يا رسول الله هقول دي أنت يعني كان أعمال اللي عليك يعني طب احنا نغير قلت أيا أخدمك مرة يا عائشة ولولا يا عائشة ولولا يا أم المؤمنين ولولا يا بنت أبي بكر مداعبتك لزوجتك ده برضه ده برضه في في التوسل مش لعب زميلتك في الشغل بس لا لعب راسك اولى حلاوة الإيمان تمنعها عنك أول شيء النفس دايما نفسك عايز تنتقم عايز ترد السوق بما هو أسوأ عايز ترى نفسك شيئا وترى الناس لا شيء عايز تثير الفتن بين الناس تروح تاخد شريط عالم وتوديه لعالم كان عارف رايه مختلف تجري له بس الحمد لله كثير من الاخوه والعلماء ما بينزلوش هذا المنزل يعني لان سيدنا الحبيب علمنا نحب ننقد حد قلنا بال اقوام يقولون كذا وكذا لا فلان ولا فلان في المسجد تبقى غايبه ما ينفعش لان الهماز الذي يذكرك بالعيب في غيبتك واللمام الذي يذكرك بالعيب في حضورك وهذا وهذا مكروه عند الله محرم يعني الشخصين مكروهين عند الله عز وجل الهماز اللي بيهمزك بالكلام ويل لكل همزة له مين الهماز ها اللي بيذكرك بالعيب من ورا ظهرك لانه جبان والثاني اللمات اللي يذكرك في وشك على انه صريح بس قليل ادب لانه بيحرجك قدام اخوانك الدين النصيحه والنصيحه على الملا فضيحه والرسول لما دخل الرجل شعره منكوش خلص الخطبه ان بال احدكم يا فلان يدخل علي اسعف الراس كانه شيطان افلا كان في بيته مشت ان الله جميل يحب الجمال نظيف يحب النظافه طيب لا يقبل الا طيبا صلوا عليه النفس ده اول حاجه اقطعوه اقطعوك عن الخير اختك زعلتك ردت عليك كلمه وانت اخوها الكبير لا هو انا داخل لها بيت نفسك اللي بتقول لك مش انت لو الايمان وحلاوه الايمان موجوده في القلب تقول ما بالمقصد يدل عليا ولا يدل على مين يعني ها انا الاعرابيه جوزك ولا ابنك ولا اخوكي مين اغلى قال الابن مولود والزوج موجود والاخ مفقود يعني اغلى ها وانت لما تتكلم تقول ايه ها؟ اخوك يا ابو اخ انت ها مش رحت تجيب المحكمه تقول اخويا يقول لك يا اخي رحت رفعت قضيه على اخويا طب انا اخويا دي انت اخويا دي حتى عيب عليك خلاص اخاك اخاك اما لا اخا له كساع الى الهيجا بغير سلاح او كطير بغير جناح سبحان الله فالمؤمن لو كده يبقى يعني الاخوه لما كانش ليك اخ من ابوك وامك ليك اخ في المسجد ليك جارك ليك زوجتك الاخوه في الله ها اسس الله لما توحدوه لا اله الا الله النفس له العاقل لو دفنت نفسك في ارض الخمول كما يقول اهل العلم ارض الخمول يعني ايه؟ ما تحبش تخلي اصل في ناس تحب ايه؟ هو يبقى الظاهر بس هو اللي موجود بس الباقي لا رايه هو بس مش راي الغير رايه هو الوحيد لا لا ليس هذا من الاسلام في شيء ليس هذا من الاسلام في شيء بل بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بين اصحابه كواحد منهم وما رؤي متميزا عن اقرانه قط وقال ان الله يكره من عبده ان يكون متميزا على اقرانه وقال صاحب الشيء اولى بحمله ولما سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم ناخد القصه وفي العبره خرجوا في سفر عارفين انت القصه كل واحد وزع ايه خد نور قال علي ذنب الشهد واحد قال وانا اسلخها والثالث انا انظفها قال انا انظفها قال الحبيب وانا علي ايه؟ جاموا الحق وده اصعب ايه؟ اصعب مهمه ما فكرش يعني ده اصعب قال انا بقول نفسيك انا واحد لا ان الله يكره من عبده ان يكون متميزا على اقرانه ومن اداب النبوه كان يخلي اخوانه يمشوا هم من قدام وهو ورا سيروا امامي وخلوا ظهري لملائكه ربي نعم ابو طالب كان بيبعت معاه اثنين او ثلاثه حرس من بني هاشم يحرسوه يروح الكعبه ويرجع في حراس نزلت الايه والله يعصمك من الناس قال له يا عماه قال له نعم قال له لا حاجه لي بالحرس يحرسني الحارس سبحانه اه ده يخرج لوحده ويرجع لوحده ما كان ممكن اي واحد يقول لك اقتل ها اليهود اللي احنا عايزين نعمل معاهم تطبيع وعندنا امل بس عزم حنا في الجنه خلي بالك عزم الرسول صلى الله عليه وسلم قعد فقعد في كرسي معين او جلسه معينه او مكان معين قال لها تفضل هنا يا هذا القصر كنت يا رسول الله يا بس قال يعني يا هذا القصر تعالوا في حته معينه قال الحته دي فيها فوق مسحه واحدة يهودية عندها غل مجهزة حجر أول هو ما يرى تروح رميه عليه وهو رايح على المكان جبريل ينزل غادر المكان يا رسول الله خلف ضرك والله يعصمك من الناس ويعصمه ازاي؟ أم جميل زوجة مين؟ مرات عمه اه أبو لهب تخيل إن دي كانت حماة بنتين من بنات النبي حماة الحطب دي ها؟ عتبة وعتيبة اتجوزوا اثنين من بنات النبي ولما جاء الاسلام ربنا سبحانه وتعالى اللي اكرم بنات النبي وام جميل قالت لا انا خايفه على اولادي ها احسن بنات محمد يخلوهم يكفروا بالالهه ويدخلوا في دين ال- الاسلام لا لا لا لا طلبوهم الحمد لله الحمد لله ها. فام جميل قالت الله نعمل فيه ايه ده؟ جايبه حجر وجايه على الحبيب المصطفى وجنبه ابو بكر قربت على بعد متر نص متر الرجل ارى الشر في عيني ام جميل يا رسول الله الرسول يبص له ويبتسم لان ايه قدامه العنوان والله يعصمك من الناس يا اخي يا نص متر اين صاحبك يا ابا بكر صاحبك فين ابو بكر يبص جنبه الحبيب قاعد ها لو قال لها اهو قال لها طب ازاي يقول لها مش موجود ما يعرفش يكتب كصديق سكت لم يهرب مني راح رمى الحجر ومشي ابو بكر يقول له يا رسول الله كيف لم ترك؟ قال يا ابا بكر وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون انت كلام ربنا الله عليك اه بس ربنا ايه انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل ايه؟ القلوب التي في الصدور اللهم اجل عن قلوبنا العمى يا رب العالمين النفس العائق الثاني الهوى حكم كل واحد في بلدنا ماشي على هواه حتى في المثل الشعبي يقول لك ايه؟ ها؟ خليك على ها؟ خليك على هواك لما يجي يدلك على قفاك يقول كده يا مثل ها؟ ها؟ او بصيغه الغائب ها؟ خليه على هواك آه، يعني المهم يعني خليه على هواك لان الهوى هي مصيبه ان ما كانش هواك تبع هوى رسول الله تبقى تروح في في- في- في- في- ليه؟ لن يكمل ايمان احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هواك انت يبقى ماشي تبع الهوى بتاع سيدنا الحبيب. في الخطوه وفي الكلمه وفي المشوار وفي المجيء والذهاب والنوم والقيام كله كله الهوى. اذل الهوى ينبذ لك ايمانك. حكم الهوى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم والعياذ بالله رب العالمين. بيتخذ الإيه؟ الإله بتاعه إيه؟ الهوى بتاعه هو اللي يطيره. يقول لك أنا عقلي أكلني الشهد. سبحان الله. يطلع الراجل يقول لك أصل الفن رسالة. يا ابني الإنسان هو اللي رسالة. لا الفن رسالة. طب رسالة إيه؟ ما قد يكون رسالة صح بس رسالة الشيطان الشياطين على ليه؟ ما رسالة. ده فيها بئس الرسالة. ها؟ يقول لك لا ده كان رحمه الله يتعبد في محراب الفن الله هو الم- الفن له محراب طب محراب ما بالكنيسه في محراب ها والمحور اليهودي في محراب او ال- ال- البيعه فاكر انت من ثلاث سنين ها راعي فلسطيني غلبان الغنم بتاعته ضل في الطريق فدخلت الايه المعبد اليهودي في القدس القديمه هي بقى راحت داخله في المعبد لقيت كنبه عليها كم نسخه من التوراه الغنم اكلت الايه؟ التوراه. جابوا الحكام الكبير. ايه رايك يا يا اخ؟ ولا يا اخ ليه؟ ايه رايك يا انت يا اخي؟ ايه رايك يا يا حكام؟ كان واحد يقول لك ده بيقول اه يعني هم اللي بيسالوه. ايه الحكم دلوقتي؟ الاغنام دي اكلت الكتاب المقدس. يبقى اللي في جوفها صار كلاما مقدسا تصادر الاغنام لصالح ال- لصالح المعبد. طب ما تصدق ما تستنى لما الاغنام تتهضم و- ت- ت- يعني كده وبقى اشوف الحل ايه ولا لا اله الا الله مش كده ها في ولايات الولايات الامريكيه في سوبر ماركت هناك يبيعوا ازايز الازايز ما فيهاش حاجه ايه ده؟ يقول لك ده الهواء المقدس بتاع مدينه القدس اليهود حبوا الهواء في ازايز وبيبيعوه للعالم خلي بالك وانت عارف تعمل معاهم تطبيع تطبيع ما تطبيع يبقى اذا الهوى الهوى ده العائق من عوائق وصولك الى الله ما دام هواك بقى حتى تسمع الكلام يقول لك بقول لك ايه يا استاذ لا اقبل الحق ولو جاءك من بعيد بغيض واردد الباطل ولو جاءك من حبيب قريب هذا تحفظ فيه. اقبل الحق ولو جاءك من بعيد بغيض فلو حق اقبله التعظيم كلام الحق ارفض الباطل ولو جاءك من حبيب قريب ابنك اخوك عمك زوجتك اخوك اي حد من من حبايبك صديقك يقول لك كلمه غلط ولا لا انصر اخاك ظالما او مظلوما انا طب انصره مظلوم انصره ظالم ازاي الرد هو عن ظلمه ذلك نصر الله ترد عن ظلمه توقفه تقول له لا في دي ما ينفعكش في دي ما يمشيش معاك في دي ما ينفعش هتوحد الله لا اله الا الله يبقى النفس الهوى وبعدين الشيطان يا خبر ابيض على الشيطان ده الشيطان ده عايزه آه، مش درس واحد ده عايزه كام درس عشان نأدبه او يعني نحجمه او نبين ضرره عشان نتقيه اللهم ابعد عنا شياطين الانس والجن يا رب العالمين الشيطان شيطانان شيطان الانس وشيطان الجن هكلمك النهارده عن شيطان الجن شيطان الجن له اعوان اولاد خلي بالك وكل ولد له شغلانه شكل يعني الشيطان له مهن شيطان يكسلك عن صلاه الفجر ازاي؟ قال شغلته حاجه واحده بس يجي لما تنام يخبطك على دماغك بس انت بتحس لك نام عليك ليل طويل ليلتك ايه؟ مش انثى نام قال ويربط عند راسه ثلاث عقد خلينا بقى لما تصحى والله ربنا اكرمك وصحيت تفك عقده يا حلال العقد يا رب اوعى تقول بكره احلاها الف حلال انما يحلها ايه؟ حلال واحد ملهاش الف حلال ايه؟ حلال واحد بس مفيش غيره لا اله الا هو لا لان ال- ال- ال- سيدنا سعد في حربه مع الفرس بص لقيوا 14 فيل جايين عليهم والعرب اول مره يشوفوا موضوع السيره ده حرب بيصير فيها سيره يعني هم شافوا شافوا الصنة شافوا جمال شافوا حمير شافوا بغال شافوا البرزاوي اللي زي الشيشي ده حاجات زي كده يعني هم شافوا الفيل دي امه جايه من الفيل اولاد الذين استوردوه جابوه من الهند عارف الفيل الهندي ها استوردوه دخلوا بيه المعركه الفيل من دول مدرب على المعركه كمان مش يعني فيل آه، المسيس ده اللي بتركبه في جنينة الحيوانات راكب ابنك عليه لا ده فيل بتاع حرب الصحابه عملوا ايه؟ ضجوا بلا حول ولا قوة إلا بالله فتوقفت الفيلة في مكانها. يبقى أنت بس عليك تستمد العون من من؟ الله انت عرفت تعرف العزة فكر على الله وبعدين القعقاع بن عمرو السمين الله يرضى عليه راح داخل قال يا جماعه قال- قال يا قوم من يبايعني على الموت؟ راح اطرف عنده قال يا سعد نحن كتيبة الموت نسمع الاذان ان شاء الله صلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا اخاف كل الخوف ان احنا نكتفي مثلا باذان مثلا اخواننا في مسجد داير الناحيه ولا مسجد اخواننا في دعوه الحق ولا مسجد الصحابه لان اي مسجد في محافظه الجيزه ينوب عن كل المساجد هذا الضبط زي ما واحد يجري يجري يجري واحد يروح مكعبله مره واحده يروح ماسك على وشه اتاذان اتاذان لو ما اذناش مفيش قضيه بس تخاف واحد يقول لك الله الله الله الله, الله. ده في واحد في الزوقي حرم الاذان انا بخاف من المساجد بقى لم اذن لكن اي مسجد في الجيزه يؤذن لانه اسمه العلم اسمه ايه بالظبط؟ فرض كفايه اذا فعله فعله البعض سقط عن الاخرين لكن ما نقصش إن نعمل حاجات يعني ايه غريبه على تلك الناس لكن أ- يعني وجد داخلي ليا ان احنا ما نقصش ده زي بالظبط واحد مصاعد كده وطلع جمع الافكار من تاني والكلام ده كده المهم فضحي الله لا اله الا الله القعقاع بن عمرو الله يرضى عليه من يبايعون على الموت عشرة بيعوه على الموت خلاص انا هدخل على السن الكبير بتاعه اضربه ضربه قال يا قعقاع كده ده فيه قال اضربه بقوة الله وانا غوطي ليه راح داخل عليه ومطول له رمح بالزلوه بتاعته مديله رمح وداخل عليه بالسيف فاطار جزءا من ايه؟ من الخرطوم بتاعه. ظهر الفيل ثورة عارمة. بتاع الخرطوم اتقطع بتاع- مسألة بقى مؤلمة جدا للفيل. هاك. راح داخل عليه كتيبة الموت على رجليه عرقلته وقع على الارض مرت الفيلة الباقية فهجم المسلمون وفتحوا بفضل الله عز وجل بلاد الكفرة. الإيمان مش عايز سنة سنة. الإيمان ده عبارة عن قوة. الإيمان عبارة عن قوة لأن سيدنا داوود لما قتل جالوت قتله بإيه؟ بحجر حجر قال لك وأتفه عباد الله اللي يقتلوا بالحجر قوم لوط ربنا عمل فيهم ايه؟ ارسل عليهم ايه؟ حجارة حجارة لأنه ألعن خلق الله وأسوأ خلق الله على الله وأسوأ خلق الله عند الله قتلوا بحجارة أصحاب الفيل قتلوا بإيه؟ حجارة من سجين واخد بالك أنت؟ سبحان الله سيدنا داوود نفس القضية قتله بحجر لما ربنا سبحانه وتعالى أكرم أبناءنا في الأرض المحتلة اللهم أعدها إلينا محررة يا رب العالمين لا تحرمنا من الصلاة في المسجد الأقصى بعد تحريره من اليهود يا أكرم الأكرمين وانصر أبناءنا وإخواننا في فلسطين اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا قووا الأرض من تحت أقدامهم انصرهم على اليهود يا رب العالمين اللهم احص اليهود عددا واقتلهم بددا ولا تلق منهم أحدا وانصرنا عليهم نصرا مؤزرا لك يا مولانا على ما تشاء قدير لذلك قال حكيمنا العربي في القدس قد نطق الحجر لا مؤتمر لا مؤتمر أنا أنا لا أريد سوى عمر الحجر بينادي يقول أنا عايز عمر بن الخطاب مش عايز ال- ال- التطبيع ولا المفاوضات ولا المؤتمرات مش هنصدق أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ده كلام ربنا ولا كلام حد تاني؟ كلام الله عز وجل خلاص سبحان الله ومعذرة إلى الإخوة المجاهدين الفلسطينيين اللي زعلانين مني وبعتين لي بيقولوا بيقولوا إن دايما تقول أطفالنا أطفال الحجارة في فلسطين ده إحنا فينا ناس كبار وكبار قوي أنت ما بتزعلناش ليه تدعي العيال الصغيرين دي على كل قد تكون سبت لسان مني وبارك الله بمن يوصل هذه الأسرقة إليهم لتشحن عقيد- عزيمتهم وتقوي جهدهم ويعني تشحنهم إيمانيا إن الله على ما يشاء قدير. آه، من فضل الله سبحانه وتعالى بيسألوا الأطفال اللي عندهم أربع سنين وخمس سنين في القدس المحتلة وفي يافا وفي حيفا في نابلس دول الولد أنت بتحب تلعب في إيه يا بابا؟ لعبتك إيه؟ قال أنا ألعب أنا وأصحابي في الشارع لعبة المتاريس الواد الصغير لما يحب يلعب يلعب ايه؟ بشريك يعني يبني حاجه ويتهيأله كده ان في دبابه جايه ويضربها ازاي ويستخبى له دي اللعبه بتاعته. وسبحان الله من فضل الله عز وجل لما اليهود بيجروا على اي ولد فلسطيني يجري الولد في اي يستخبى في اي بيت فكل البيوت بيوته لدرجه ان مره دخلوا البيت اللي هو دخل فيه الست المسلمه الفلسطينيه قعدت تخفي فبتحط الغسيل في جردل كبير الواد صغير قد كده راح داخل في الجردل المغطيه عليه بالهدوم دخل عليه اليهود شوف في ولد دخل هنا شوف ده انا هذا بخت طيب ماشي راح ماشي سبحان الله ان الله يدافع عن الذين امنوا واقسم احد ائمه المساجد في نابلس وقال والله في صلاه الفجر رايت غلامين لم يقبل الواحد منهم التاسعه من عمره قاعد حاطط ايده في ايد ولد هما الاثنين تحتين حاطين ايدهم في ايد بعض يقولوا اتبايعني على الموت تبايعني على الموت قال له عايز تعمل ايه؟ قال له النهارده نطلع على اي دوريه اسرائيليه نقتل لنا واحد او اثنين ونموت. فاقسم الرجل الامام ان بعد الساعه 9 كده بعتوا له ان الولد رزق بالشهاده مش كل ولد زي واحد صايع يبقى يشرب الدم ويموت ولا يبقى شهيد وده شهيد واللي يسقط على المسرح اسمه شهيد واللي في ملعب الزمولة يوم الجمعه ده لا لا لا الشهاده هنا سبحان الله رزق الشهاده فبعته للامام عشان يجي يصلي عليه فاقسم الرجل بالله وهم يدفنونه راى طيرا ذوات اجنحه بيضاء لم يرى مثل جمالها قد صحوه حول القبر لا طبعا طبعا هناك من المعجزات امور غريبه للاسف الشديد اعلامنا يخفيها عنا لا ادري ما السبب ولكن طبعا دعواتنا ما تزال مستمره وامان عليكم يا اخواننا في كل صلاه ادعوا لاخوانكم في فلسطين وفي بورما وفي تايلاند والمسلمين في امريكا والمسلمين في افريقيا والمسلمين في دول الكومنولث والمسلمين في البوسنه والهرسك والمسلمين في كل مكان ان يقوي الله عزائمهم وان ينصرهم على اعدائهم وان يجعلنا نصراء لهم ونصراء على الحق الى ان يقضي الله امرا كان مفعولا. العائق ال- ال- ال- ال- الشديد من عوائق الوصول الى الله الشيطان. والشيطان اول نوع من الشياطين بتاع شيطان الليل ده اللي يخليك ايه؟ يتقل عليك النوم. وما يسيبكش بقى. تصحى تتفك عقده. يا حلال العقد يا رب. تقوم تتوضا تتفك الثانيه. تقف لتصلي تفك الثالثه فتصبح نشيطا. هنا انت تغلبت على العقبه دي لكن ممكن يكون هو اقوى شويه وحاولت اضعف شويه. بكاش يؤذن المؤذن حي على الصلاة قالوا لك ايه؟ استنى نقول حي على الصلاة الثانية هو لما تسمعك بالحتة دي يبقى قول على الدنيا مش السلام تقول حي على الصلاة تقول سلام يقول حي على الفلاح يقول لك حي على الفلاح يقول سلام يقولها تاني يقول على يقول سلام يقول الصلاة خير من النوم الراجل يعني الصلاة خير من النوم ومد ساعة حد يحس على جنبه ها سبحان الله يقول له بس استنى بقولها تاني الصلاة خير من النوم سلمى يخلصها الله أكبر الله لا إله إلا الله يقول لسه بدري لا لسه بدري أخرج يا خبر دي الساعة 7 الساعة 7 ما كنت قلت من زمان ما خلاص ما هو العودة كانت شديدة شوية أو أنت اللي أضعف لا تظن أن الشيطان غلب ولكن الولي هو الذي أعرف يعني إيه؟ يعني فكرت ان اليهود غلبون عشان هم اقوياء لا اليهود اضعف مننا واجبن مننا وقال موسى عليه السلام يا معشر اليهود سوف تغلبون امما وممالك وممالك وسوف تغلبون امما وممالك ثاني ولستم عندما تهزمونهم باطهر اهل الارض ولكنكم عندئذ انجس اهل الارض ولكن الذين تهزمونهم اشد منكم نجاسه. كلام خطير. القضيه مش الشيطان اللي يغلبك لانه قوي. ان ان الكرسي اللي الظهر اللي انت مسؤول عليه مش موجود. لان لا بلاش لما يكون خالك الوزير ها او واحد من المسؤولين نقيبك ها ولا ليه ظهر في حته تروح تحضر اللي على رجله في المكتب تفرض مصلحتك صح ها الثاني بقى ملوش عايزين ورقه دمغ يقول له يقول له لا من العتبه ما دمغ زي الدمغ العتبه يجيبها له لا دي بامبح عايزينها خضرا يا ابني ما تخليهاش خليها خضرا قال خلاص مالكش بقى ولله المثل الاعلى في الايمان كده برضه مالكش بقى وهو الايمان وقوه الايمان والاستناد على رب العباد سبحانه الشيطان يغلبك لان الشيطان كلمه ضعيف والست راحت تشتكي لاحد العلماء قالت له جوزي ماله ماله ماله جوزك ده غلبان ماله ده قال كان طلع عينيا ومتعبه واخلاقه ويكتب انا طب والحل قالت له انا جاي عشان انت تحل لي الموضوع انا سبحان الله يا ست انت معمول لك عمل وعايز تفصيلها من عمل ما فيش شايفه بيعمل لها ايه وجوزها هو بيصليش ولا بيعرف ربنا طب يعمل لها ايه؟ ف طب العمل ده يا شيخ انا عارفه الاسد اللي بيهدد القبيله هاتي بس شعريتين من بوقهم ناحيه بوقه كده ها واحنا نعمل لك عليهم آه، الاثر ولا العمل ده وخلاص الراجل ليه في الموضوع ما خلاص ايه ما اروح اقول لها الاسد وتستريح لها ولا مش هتروح قال له لا بالسلامه بقى ده هو قال لك سكتك صحراوي ما اعرفش يعني سكتك صحراوي دي المهم فالمهم اسبوع والست جايه ومعاها شعر الاسد قال لها ازاي؟ انا اول يوم رحت لقيت الاسد جاي هاجم عليا رحت رميها له حته لحم راح واكلها ها رحت رميها له الثانيه راح واكلها رحت ماشي ثاني يوم اول ما شافني قعد يهز ديله شويه رحت رمي له الايه؟ حته اللحم راح كده ثالث يوم المهم ايه ايه لغايه ما جه ايه وراح قاعد جنبي راح نام في حجري رحت واقف الشعر كده قال لا قادر اتروض الاسد ومش قادر اتروض عبد السميع ده غلبان ده الجحظ اللي بيحكي انا مالي يا عم دي كتب الادب لو فتحت كل وقت فيها حاجات كتيره بس كده المهم ولك في التاريخ عبره ها؟ عشان تبقى فاهم يعني المهم خليك انت في ايه؟ في الشيطان ده بلاش انت شيطان الجن شيطان الجن صعب قوي ادي واحد الثاني شغلته ايه بقى؟ شغلته يتنطط في البيت والعياذ بالله عارف العفاريت اللي بتتنطط في البيت هو ده بقى الشيطان اللي بتتنطط في البيت انت لو دخل الراجل برجله الشمال ولم يسمي الله ولم يسلم على اهله انت بتقول ايه بقى؟ ده مش شيطان واحد ده دول ايه؟ دول كوره دول مجموعه فرقه ها؟ ضمنتم المبيت وضمنتم العشاء يا نهار كل شلبوت يا خبر طب انتوا من العيوب طب انتوا من العشاء بيت الشياطين بتتنطط فيه الصبح بيت ايه بقى بركه ولا قله بركه؟ البركه منين؟ لا لا ده قاعد الست تعبانه كل يوم في الطريق وبتاع والشياطين بتتنطط ايه؟ حط الاكل الراجل جاي من الشغل طلع عليه غلبان قاعد على الدركسيون بتاع تاكسي ولا جاي من اتوبيس 700 رجله مهروسه وبنطلونه مقطوعه فيه الاحذيه و... المهم يعني اول ما كانش لا ده ولا ده المدير بتاعه ملبخ له في الكلام او اي حاجه واخد له حصل يومين ملوش نفس للاكل ما بيتسكت عايز يطلع يب- يعني يطلع عند جوه يطلع على من بتاع حد فين الغلبانه دي؟ ايه الاكل ده؟ رسايل يا حمار ابو محمد عرفت ده حتى ابدا انت بس يا اخويا يمكن تعبان شويه انت هتتعبني ولا لا المهم ايه يتدخل ايه السبب سيقيم بقى يبتدي ايه يشتغل بقى اديها كلمتين انا كنت راجل انا انا راجل صعب ايه على دماغك الله يا ترى معقوب عليك ولا ايه؟ ولا ولا لا ولا المهم هي ايه الشيطان يروح لها هي بقى الله الله الله هتسكتي له؟ لا اوعي احسن يسوق فيه ها كلمتين من هنا وكلمتين من هنا ولعت حريقه الشيطان يرقص بقى ها شغلته ده تخصص حاجه تخصصه المنايل ده ها الساد الايه الود بين الاحبه يعقد الشيطان مجلسه او عرشه كل ليله على الماء فيجمع ابناءه من اضل منكم مسلما اليوم فاضع على راسه الساد يا خبر ابيض ده انت بتدي الجواز اللي بوظ المسلمين ده الرسول اللي بيقول ده مش انا اللي بحكي طب الله يصدق يقول احدهم ظللت وراء فلان حتى اخر صلاه العصر ليس انت ايه يعني بكره يتوب ويعرف ان صلاه العصر في وقتها والصلاه في وقتها افضل حاجه يصلي ظللت وراء فلان حتى طلع كذا بس ايه ينفع الانسان ده ابنه بقى الحقيقي الابليس اللي بالقبال بقى يقول له ايه بقى ظللت وراء فلان حتى طلق زوجته يقول له انت انت ويلتزمه يلتزمه ليه؟ يحضنه ويبوس يقول له انت ابن الحقيقي صفانة مصباح انا احط على راس الشاهد هذا اللي بوظ العلاقه بينك وبين مراتك انا حساباتك كده اوعى تفرق بص ده شوف اول ما تسيب الزرجل خف انت شويه الجو يهدى اتفاهم وانت هادي اتفاهم وانت غضبان ما ينفعش ما ينفعش لم ياتي بنتيجه ما تصلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام ايه الشياطين التانيين؟ قال لك فيه شيطان ها اسمه الولهان ايه الولهان ده كمان؟ عمل اسماء غريبه ها الولهان سماه الولهان قال بقى انا اجل الموسوسين في الصلاه انت توظفه كله تقف تصلي يجي معذره ها في الدبر فينفخ نفخه اتصور لك ان انت صلحت ايه؟ ريح لا كده في الجماعه نعمل ايه دلوقتي؟ نحرج بقى ولا نكمل الصلاه؟ يبقى يعني مش عاوز زي صلاتك هو الاسلام عالم واحد اشد على الشيطان من سبعين عابدا ليه؟ ابو هريره وضح لنا سالوه انا هريره احيانا واحد يحس بذل فيه حاجه طلعت منه كده ولا حياء في الدين قال ان لم تسمع صوتا او تشم رائحه فصل فانك طاهر متوضئ يا سلام يا ابا هريره عشان يقفل الباب على الوسوسه انت لو فتحت باب الوسوسه مش هتخلص قال له لا ده انا بقى لا سميت ريحه ولا بتحصل انا وضوء صحيح وصلاتي مظبوطه ها والهان بقى بال- ابو الصلاه ها يجي لك يعمل لك ازاي بقى؟ انت سجدت سجده واحده انت ما ركعتش انت نسيت الفاتحه انت نسيت مش عارف ايه انت عايز صلاه الظهر ما صليتش وبتصلي العصر انت انت فكرت بلاش دي لك- فكرت بحاجه ثانيه انت في الصلاه بعد الصلاه تروح تطلع على الشغل ولقيت بقى فلان اتاخر ايه فيه ولقيت فلان ساعه الله الله الله ده ايه دخلت في الموبايل بقى بلاش يسيب ده كله ولقيت بتصلي الصوت جميل احكام تلاوه مظبوط ايش غنى وايش ادغام وايش اخفاء وإيه- سبحان الله انت تقول نفسك ايه يا سلام كان صوت حلو بشكل ها هو اللي بيديك الحقنه دي ربنا يبارك في اللي علمني انت تقول كده بس كان عنده الواد الكبير ابنه كان غني اه دخلنا في المحظور اهو اه و- و- و- وما ادراك بقى خلاص بقى بدات انت ايه كانك مش في الصلاه بقى فانت لازم تقفل عليه الباب اول باول ها؟ اول ما يقول لك الخطوه حلوه يقول لك ايه احنا وصلنا ولا دلوقتي في معهد موسيقى خلاص ربنا يهدي الجميع ربنا يهدي الكل يا رب اخ كريم يعني في طريق ان شاء الله للتوبه ربنا يتوب علينا جميعا من اهل الغناء يا مثلا فبيقول لي ابن حضر يا شيخ يا شيخ يا شيخ بالله صلاه العشاء امبارح في الحرم قلت له اه ده حلو قوي قلت له اه والله ده كان ما كانش شيخ فلان كنت الحق ولا ما هو اللي صلى بينا الفجر امبارح ده انا اللي بقول قال لي لا ده كان على المقام بتاعرين فضل عليه لغايه اخر السلم الموسيقي انت انت فين والمتعه فين ولا طلع فين هو الراجل يعني الهيئه بيضنا على انها ايه قال هو ماشي على السلام اياها ربنا يتوب على الجميع اللهم تب علينا جميعا يا رب يعني برضه الاستغفار الكثير في الحديث ده اول اول ما دخلت يقلب معاك الشد والجذب اللي في بينك وبين الاستغفار في الصلاه هذا هو ثوابك في الصلاه ده كده شغلانه ثانيه اه تلاقي شغلانات كتير قوي تدخل في قلبك الخوف من قول الحق يا عم عندك عيال يا عم خاف على مراتك يا عم خاف على روحك يا سيدي شوف اكل عيشك العلماء دول مش هينفعوك وهكذا دي تكش والله لا صحيح شوف اللي ينفعك وانت كويس هو انت في منك ده انت احسن واحد ده انت لو جبت اثنين في الدود ولا في كيسك هتعبرد لا اصابك بالغرور لان الاتصال بيمتلك باربعه امور اساسيه الكبر الحسد الحقد الضغينه ودي كلها صفات شيطانيه يجيب لك الايه الكبر فما تقبلش الراي الاخر حتى لو كان على حق تقول له لا ولو تقول له يا عم يقول له ابدا ويدخل في قلبك والعياذ بالله الحسد والحاسد انسان لا يرضى بقسمه الله ويدخل في قلبه الحقد يبقى حقود على نفسه كان لله ودخل في قلبك الضغينه ما تحبش حد ولا انت ما تحبش حد الناس ما تحبكش وتبقى منقوص عند الناس وعند رب الناس اللهم حببنا اليك وحببك الينا يا رب العالمين من ضمن كمان مهن ووظائف الشيطان تحلية الحرام يخلي الحرام حلو ويخلي الحلال وحش وصعب تروح بقى ايه يحلي لك زميلتك يا سلام شوف كلامها حلو ازاي ويخليك تقارن بينها وبين الدبس اللي ايه انت بتهيألك كده بينك وبين ام محمود الغلبان غلبان عادي قاعد الغلبان بتقول كلمتين ولا حاجه حملها حملها ها لكن ايه طلع بنت عقد مقارنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه المن سار في الطريق فعجبته امراه الانسان بيخاطب الفطره ما بيلحقهاش قال فلياتي اهله فهذه امراه وتلك امراه يا سلام يا رسول الله دي ست ودي ست في حلال طيب وراجل الاعرابي متجوز ست كبيره في السن اكبر منه بكتير قوي فشافته بيداعب الجاريه صلى الله عليه وسلم يا رجل هتداعب الجاريه وعندك الحلال الطيب لا حلال نعم طيب لا وحر لا او شوف الشيطان بيخليك لا ها الشيطان هو حلال اصلا خلاص بس هو شايف انه طيب ابدا فالشيطان يخليك تقارن وتستقل نعمة الله عليك ها والاجر اللي يقول لك الفن فن تطلع الواحدة شبه عريانة في التلفزيون ولا في على الشاشة ولا في السينما ولا في الفيديو ولا بتاع ها وتقعد انت سبحان الله والستات ايه حماتك تقول لبنتها ايه تقول لك ايه لو اتحجبتي جوزك عينه تروح كده ولا كده هي لا سمح الله بنتك هتتحجب قدام جوزها ها؟ مش عيب عليك لما تتكلمي مظبوط خلينا يا مستمعين نبقى عاقلين هو احنا قلنا لك اتحجبي في البيت اتحجبي امتى؟ في الشارع وعلى الغريب صح ولا لا؟ ودي الاستثناء ولا القاعدة؟ الاستثناء الاستثناء انك انها تبقى بره البيت لكن القاعدة تبقى فين؟ تبقى قاعدة ها؟ لكن المشكلة انها ناسية وجارية وراكبة وناظرة ومنظورة ها؟ تركة مشاهبة لكن عايزينها كصحة ملاكي كمان اللي هي ايه؟ هتلبس الحجاب نص ساعة ساعة الإسلام بيخاطب مين؟ بيخاطب اللي هتقعد نص ساعة بره البيت مش تقعد 24 ساعة بره ودقيقتين جوه لا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا كثيرا. آه سؤالين قبل ما نقول نصلي إن شاء الله ذهب جماعة من المسلمين ليؤدوا فريضة الحج هذا العام وعندما أرادوا أن يذبحوا جمعوا المال لهذا الغرض إذا بالأخ المكلف بشراء الذبيحة لم يتمكن من الشراء ورد لهم أموالهم قبيل عودتهم فلم يتمكنوا من الشراء أو الصوم ماذا يفعلون؟ طبعا مشكلة كبيرة ولكن إن شاء الله حجهم باذن الله صحيح وعليهم احد هذه البدائل التي سوف اقولها اما ان يصوموا عشرة ايام في قرون متواصلة يفضل الطواف واما ان يرسلوا لمعرفة لهم هناك في ارض الحجاز من يذبح له وتوزع على الفقراء او يوديها لبنك فيصل للناس يديها للفقراء المسلمين يبقى او يشترون هنا ما يساوي هذه الذبائح ويذبحوها ويعطوها للفقراء هذا صحيح ان شاء الله وهذا صحيح ان شاء الله وهذا صحيح ان شاء الله سمعت مني اراء تختلف عن بعض اراء البعض فعايز اطمنك خير ان شاء الله يعني بفضل الله عز وجل ربنا من علي باهل العلم اللي علموني الفقه المقارن فزي ما حفظوني القران الكريم بفضل الله وحفظوني السنه المطهره حفظوني الفقه المقارن فما خدش قوي من الشكوى اللي بتسمعها مني وليس معنى هذا انني لا اخطئ ابدا كل الناس يؤخذ منهم مناط الا رسول الله وكل بني ادم خطاء وانا اول الخطائين ونسال الله عز وجل ان يجعلنا وياكم من التوابين فما في لا شيء ان تسمع راي مخالف احتمال الراجل حصل على راي اخر من مذهب اخر و... يعني راينا هذا خطا يحتمل الصواب وراي غيرنا صواب يحتمل الخطا آه... اخت بالله فقدت اثنين من ابنائها منذ اسبوع 11 سنه و13 سنه آه... غرقوا في البحر واحد ظهر وتم دفنه والاخر لم يزل في البحر غارقا اولا اخاطبك اختاه وابشرك خيرا ان هذين الابنين سوف يقفان على باب الجنه يرفضان الدخول الى الجنه الا بصحبتك اذا صبرت وسوف يكون سقاؤك من حوض الكوثر من ايديهما وسوف يضج هذان الابنان مع بقيه ابناء المسلمين بعدم دخول الجنة إلا بصحبة الآباء والأمهات الصابرين والصابرات واعلمي أن الله عز وجل أراد أن يمتحنك امتحانا عسيرا فاعلمي أن الله قد بدأ يصافيك فلا ترفضي مصافاة الله عز وجل لك رزقك الله الصبر ولنا وللمسلمين جميعا وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مع تحيات إخوانكم بشركة أهل السنة للصوتيات والمرئيات بالقاهرة والأسكندرية والسويس والمنصورة وجميع دول العالم